وازيكم عاملين ايه بقالي كتير ما اتكلمتش في سلسله حلقات المراهق آه بس بجد النهارده محتاجه اتكلم في حاجه مهمه جدا بتحصل في كل المدارس وعايزه ادي كده هنت او نوت ل للامهات يعني كلنا يعني امهات واباء بنعمل اللي نقدر عليه ونفسنا نجيب لولادنا نجمة من السماء آه، نفسنا يلبسوا أحسن لبس ياكلوا أحسن أكل يعيشوا أحسن عيشة الفرق بس في الأولويات فنيجي هنا دلوقتي أنا اللي بشوفه بيحصل في المدارس في كل مدرسة يعني لو احنا بنتكلم على المدارس العادية المدارس ال national المدارس ال international وطبعا بال- بالأكتر هيكون المدارس ال international بس صدقوني ده بيحصل في مختلف ال levels المستويات بالنسبة لكل مدرسة هو نفس نهج الأ- الأهل وخصوصا الأم لأن الأم هي اللي بتوجه لأن الأب مش, مش لازم هو يبقى شايف الولاد وهما نازلين الصبح المدرسة أو هو را- وهما راجعين فاختصاص الأم بيبقى في الموضوع ده أكتر فالسؤال بس يعني انا الحمد لله مقتدره ماديا فنفسي ولادي يلبسوا احسن لبس فبجيب مثلا ليه اوديهم المدرسه ب top ال top يعني معلش ليه مثلا اجيب له آه، ش- او اجيب لها shoes اللي هو بأعلى سعر اللي هو مثلا بعشرة بخمستاشر طب ما تجيبيه حبيبتي في البيت وعادي ربنا مخليكي مقتدرة هاتيه في البيت ويخرجوا بره البيت بال- بالشوز ده ليه اللي هو مثلا ال- المج الجديد اللي هو ستانلي تقريبا مش فاكره اسمه اللي هو بلا بلا بقى بقى ب- ب- بسبعة ومش عارفة وبكام وبعشرة حسب المكان اللي جاي منه و... وتبقى البنت صغيرة ومش قادرة والله تشيله من تقله لمجرد ان اهلها آه، wow ده شوفوا جايبين ايه ومش عارف ليه ليه يا حبيبتي ما تجيبه في البيت ولو هي سنها صغير يبقى مش هتقدر تشيله فجيب حاجة خفيفة المهم الحاجة تبقى healthy وصحية آه، يشربوا في حاجة نظيفة ليه ليه لازم ال brand هو ده اللي اللي هيخليهم بنقول عليهم في المدرسة دول أهلهم مفيش زيهم لا والله والله مش بيتقال بسبب الحاجات دي والله هو بيتقال بسبب التربية والذوق والأخلاق والنظافة وكل حاجة مش ب... مش بده طيب نتكلم في المشكلة بقى اللي هي الأساسية أنا ممكن في مدرسة معينة عندي حد قادر يدخل المدرسة دي بسهولة وحد بيجمع ع- وبيقاوح عشان عايز ولاده يتعلموا أحسن تعليم فبيجمع بصعوبة أكتر وفي حد بجد موت نفسه عشان برضه ولاده يتعلموا أحسن تعليم ليه في كل مدرسة لازم يطلع حد يعني في أصلا ممكن ناس تدخل مدارس بسعر قليل جدا والمهم عندها الشكل والستايل وكده وتصدف في التعليم بس آه، أنا عادي أنا في الآخر هدخله كلية حلوة فمش فا- فارق معايا المدرسة وف- ونفس الطريقة بتاعت لازم يروح بأحسن حاجة في المدرسة دي ممكن حد مدخل في مدرسة وسطية شوية وفي نفس الوقت تلاقوا حد برضو طالع لا انا هودي بال style اللي انا عايش فيه بالفئة. ليه ليه كلنا عندنا اولويات مثلا لو انا بتكلم في مدرسة international ده داخل ودي داخلة وده داخل بس كل واحد اهله ليه ظروف ليهم ظروف مختلفة ومع الحياة الاقتصادية اللي عصرت وطحنت ناس كتير اللي مستواهم نزل شوية بس بيقاوح عشان يستل ولاده يبقوا في نفس الليفل بتاع التعليم بتاعهم ودي أهم حاجة بالنسبة لكل البني آدمين نيجي بقى حد انت عمال تصعبها على ال- ال- الولاد وبالتالي بتصعبها على الأب والأم ليه ما اروحش المدرسة دي مدرسة يعني ليه ما اروحش بحاجة معقولة ليه ما رو- اروح بشوز منا- مناسب ما هو هيتقطع ويتبهدل البنطلون اللي بنجيبه احنا انا كل شويه ولادي يرجعوا ب- بخرام في البناطيل وقطعات عشان بيتزحلقوا وال- يعني الحاجه بتتجاب بتتقطع مش- بيتكب عليها حاجه بتعمل بقعه وساعات البقعه ما بتروحش مهما الاعلانات الفيك اللي كانت بتطلع دي احنا بنقاوح عشان نطلع البقعه ف ليه ليه المشكله لما اجيب حاجه حلوه وفي نفس الوقت حتى لو brand ما جيبهاش اللي هو التوب التوب التوب التوب لمجرد ان يتقال عليا انا جايب احسن حاجه ليه ما انا بعد كده بخلي مثلا غصب عن الولاد ما نقدرش نقول لهم لا من دلوقتي انتوا ما ينفعش تبصوا وعلمهم الرضا من دلوقتي الرضا ده اه بن- بنزرعه بس بيكتسبوه فاجي من دلوقتي بقى آه لا يا mommy ده مش عارفه مين جايب ايه طب ما انتي قلت لنا لا ده over budget ومش عارفه ايه ليه ليه احطهم انا في ال- في في, في حته زي دي ليه تعملوا كده في الولاد انتي حضرتك عندك اولويات واللي جنبك عنده اولويات في حد فارق معاه ان هو يعلمهم تعليم كويس وفي الاجازه يحوش مثلا مبلغ عشان يطلعهم حاجة كويسة يتبسطوا فيها ونتيجة شغل كامل طول السنة ونتيجة دراسة فالمبلغ ده بدل ما بيدفعه في هدوم الهدوم دي اللي هي بالية وفانية وبتتقطع وبتتبهدل لا ادفعه في رحلة جميلة ليا والولاد ده دي أولوية ليه في أولوية تانية هو مش قادر دلوقتي على ال style ده من ال lifestyle اللي بالنسبة لللبس فبيحاول يقلل شوية ال brand مثلا بيلبس شكل نضيف حاجة حلوة وعلى فكرة مفيش أي حاجة رخيصة دلوقتي أيا كان نوعها حتى ال local brands بقت عالية جدا ف دي أولوية في أولوية حد تاني إن هو لأ أنا ما ينفعش وده اللي بحترمه جدا آه، أنا معايا فلوس ومقتدر بس لأ كل حاجة ليها limit بعلمهم إن في كل حاجة ليها limit طب أنا ما أنا أقدر أجيب لهم أحسن حاجة وأوديهم بيها المدرسة دي حاجة بس لازم يبقوا فاهمين إن كل حاجة ليها حدود ولازم يبقوا فاهمين ان ده واحنا اتكلمنا فيه قبل كده ان دي مش القيمه اللي هتعمل لك دي مش الحاجه اللي هتخليك قايم في المجتمع ولا وسط اصحابك إم، الهوس ده الهوس ده فيك قوي وبقى بيخلي الولاد سطحيه جدا ف يعني انا بحترم ج- ان انا مش فاهمه على فكره ناس كتير من ال- من الاجانب ومشاهير جدا يعني انا مش فاكره دلوقتي اسماء معينه كلهم بيقعدوا يقولوا لا احنا بنعلمهم قيمة الفلوس قبل اي حاجة آه، فطاحل مليارديرات وبيخلوا ولادهم يشتغلوا بس دي الناس اللي هي فاهمة قيمة المادة مع التربية علشان يعرفوا ان الفلوس ليها قيمة معينة وانا بعمل ليها قيمة بعد كده لكن حضراتكم اللي انتوا بتعملوه لمجرد الفشخرة دي حاجة بشعة بشعة جدا انتوا اولا بتطلعوا ولادكم سطحيين سطحيين بيعاملوا الناس وبيقيسوهم بلابسين ايه وبياكلوا ايه وبيشربوا ايه وفي نفس الوقت بتضعفوا نفوس الناس اللي بتقاوح الناس اللي عايزة تطلع كويسة وبتعلم ولادها حاجة كويسة ليه؟ ليه كله والله العظيم البنطلون كله بيتقطع التيشيرت كله بيبقع سواء رخيص او غالي بس ليه ليه انا ممكن مثلا اقول له يا حبيبي انا اه احنا عندنا الحمد لله احسن حاجه وربنا فتحها علينا باحلى حاجه واجيب لك في البيت وانت خارج وبره بس اراعي حته لان ده المكان اكتر مكان بجد الولاد بتبقى مع بعض مده طويله يعني حتى النادي تمرينة النادي هتبقى على قد ساعه فمش فارق لكن مجتمع المدرسة دي ده يعني كأنه قعد في البيت مدة طويلة جدا جدا يعني زي ما بيقولوا المدرسة بتربي مع ال- مع البيت لأن بجد هم أطول الو... أطول الأوقات هم بيعيشوها في المدرسة فليه ليه أضعف نفوس ولاد صغيرة احنا لسه بننشئها يعني هقول ماشي في مرحلة الجامعة ليه الولاد على الأقل بتبقى خلاص فهمت واستوعبت مع إنه بيحصل ضغط نفسي بس هنقول ماشي الولاد أدركت وفهمت قيمة الفلوس وقيمة إن الإنسان مش بقيمته زي ما إحنا بنعلم ده المفروض ده الطبيعي يعني الإنسان قيمته مش بفلوسه يعني ف... لكن اللي بيحصل في المدارس لمجرد آه، هنقول ابتزاز العواطف وإن إن أنا اقول لها لا انت مش معاكي زيي ودلوقتي للاسف للاسف للاسف انا بسمع voice notes من ولاد صغيرين لان بحتاج ان انا ابقى cope مع الولاد واشوف هما بيعملوا ايه وكده ال- التنمر مش واصل لدرجة بقى ايه هي عيوب في الشخصية هو بقى في ال style life ده آه، انا مامي على فكرة جابت لي كذا اللي هو ب ب 7k ب 5k آه لا آم، بابي اصله آه، اداني بس ال budget بتاعي ال- ال week ده مش عارفة قد كذا زي برضو ده حاجة حاصلة على التيك توك وانا شايفاها over over ويا ريت اصلا التيك توك ده يتسحب منه من منه حق يعني ناس كتير اصلا اتسحب منها ال account بتاعها اللي هي مش مفيدة اللي هي انت عايزة واحد صغير في سن ال teenage المراهق لما يسمع الكلام ده هيبص للمبلغ اللي معاه مهما كان اهله تعبين في المبلغ ده بس هيستصغروا جدا انتوا ليه بتعملوا كده ايه الفكرة لما حضرتك تطلع لي آه هنسأل النهاردة دول معاهم عربيات ايه هنسأل النهاردة لو سمحتي اللبس بتاعك ده بكام عشان في الاخر يتقالك ده انا الطقم كله اللي انا لابسه ب 250 الف و 300 الف ولا كده ليه ليه والله دلوقتي والله الميرور بقى ارخص بكتير وبيتلبس وبيتقال عليه اصلي يعني اللي عايز يعمل الحركات دي بيعمل عايزه اقول لكم ان فنانين كتير وبيقسموا بالله ان هما بيعملوا كده لان مهما كان حتى هو لو فنان ما الفلوس دي بتخلص فهم محتاجين ي invest في الفلوس وفي نفس الوقت شكلهم يبقى كويس ومواكب العصر وكل حاجة وبيلبسوا brands فكتير دلوقتي بقى بيرجع لل mirror وال copy والمصيبة بقى وبجد ممكن إنه يبقى فنان مشهور جدا وجايب حاجة والله والله تكون copy بس لمجرد ان هو فنان هنقول عليه مستحيل ده اكيد جايب ال- ال- الجاكيت ده مثلا ب 100 ألف و 200 ألف وهو في نفس الوقت هو جايب الكوبي عشان هو عارف قيمة الفلوس فبياخدها ينفست فيها ويستثمرها عشان خاطر ان مش دايما التمثيل مثلا مهنة هي دايما ونلاقيهم كلهم عاملين استثمارات خارجية بعيدا عن التمثيل او الفن عموما فيعني تيجي حد مثلا من ناس مثلا معاها فلوس وانا انا شفت ناس زي دي والله بينزلوا الاماكن اللي هي زي العتبه اللي فيها بالات وفيها ستوكات و- ويجيبوا منها ويقعدوا يطلعوا ويعملوا آه، تيك توك ويعملوا دعايه وحاجات كتير قوي جدا وهم لابسين ال brand الفلاني وهم اصلا جايبينه من المكان ده ومش دافعين فيه غير ربع ثمنه ده اذا كان اقل فاحنا ليه ليه ليه بنصعبها على بعض كده قوي يعني ارجو من الامهات يعني احسوا باولويات الناس اللي حواليكم يعني موضوع المدرسة دي ده بيت تاني بيت بيجمع ولاد كلهم اهاليهم كلهم عندها عندهم اولويات مختلفة عن اولوياتي انا محتاج بس ان انا احترمها هل هقول لك احرمي لا لا حضرتك هاتي حاجة معقولة حاجة تناسبك ماديا وتبقى باسطاكي ان انت جايبة حاجة wow بس مش لازم ال over wow مش لازم مش هتستفيدي حاجة والله يعني مش هيتقال عن ان عليكي ولا على باباه ولا على البيت اللي جاي منه ده ما فيش زيه والله ما بتتقاس كده انا ما انا بشوف حاجات في المدارس مثلا بتبقى نفس كده احنا امهات اكيد مع بعض وبنشوف حد لابس كذا يتقال ايه بس يا ريته اتربى اه عنده احسن حاجات بس يا ريته او يا ريتها تكون متربيه زي ما هم مهتمين بال بالبلا بلا بلا واللبس الخارجي وال... والستايلات والحاجات دي فارجوكم ارجوكم محتاجين شويه رحمه مش لحاجه حضرتك ممكن تجيبي النجم من السماء وتحطيها في في box وتديها لهم تقول لهم انا جايبه صور وعليها اسمكم في السماء ده دي حاجه يعني ربنا يقدركم عليها ويكرمكم ولا هو غيره ولا حقد ولا لا انا محتاجه ان انا في الزمن ده وخصوصا ان كل وقت اقتصادي كل طبقه بتطحن اكتر كل طبقه بتنزل level اقل فمحتاجين ان احنا نراعي ده ما بنقولش لا ما نجيبش لا كل واحد مقتدر قادر يجيب لولاده احسن حاجه يجيب بس مش لازم اعمل الاوفر واقعد أتف- اتفشخر بيه واقول اتفشخر يعني آه، هي كلمه مصريه اللي هو ايه اتباهى او آه، يبقى بالنسبه لي آه، يتقال عليا اللي ما فيه زينا يعني فلا هو مش لازم كده هو كل حاجة في المعقول ربنا أمرنا بعدم الإسراف والتدبر لأن احنا سبحان الله شفنا في فترة من الفترات يعز من, يز... من يشاء ويذل من يشاء ف عارفة اللي هو في ناس كانت معاها ملايين الملايين وفجأة ربنا يعني بعد الشر عن أي حد الواحد ما يتمناش أي حاجة لأي حد وحشة نزلوا لسبع أرض بسبب الفلوس وبسبب الإسراف وعدم التدبر والله راحت منهم الفلوس بسبب البذخ اللي على الفاضي فلازم الولاد حتى اللي طالعة تبقى فاهمة ان قيمة الفلوس ان ممكن تتاخد في ثانية اللي, عام اللي معاه مليون جنيه لو عايز يصرف المليون في يوم واحد هيصرفهم هيلاقي مية حاجة وحاجة يعملهم بيها واللي عايز يستثمرهم هيستثمرهم عشان بكرة وينجح أو هيشيل نصهم أو أو الفكرة في ازاي أنا أصرف أنا ممكن يعني ناس كتيرة من لو زي ما بنشوف في المسلسلات بتقول يا ريت أنا أنا عملت صرح وتعبت فيه جدا وأتمنى ولادي يبقوا فاهمين القيمة اللي أنا عملتها عشان يكملوا من بعدي فده تفكير اي جد واب في سلاله مثلا لشركه مثلا معينه حابين ان الولاد يفهموها هيفهموها ازاي وهم شايفين ان قيمه الفلوس ان الفلوس ملهاش قيمه بالشكل ده انا ممكن اروح بمئة الف جنيه اجيب حاجه واحده بس و... والحاجه دي باليه او فانيه ليه ليه فاحنا يا ريت بس نراعي كده يعني ربنا يزيد كل حد كل واحد برزقه ربنا يزيده وينعم عليه بزيادة الفكرة في الموضوع مش هو الكلام عن لا يعني اللي هو زي ما بيقولوا حقد أو حسد على طبقة معينة لا خالص خالص الفكرة في وعي وعي بالمادة وعي بالناس اللي حوالينا والتقدير حتى هيفهم حتى إن حتى الفقراء اللي هم يعني ربنا يكرمهم دايما ويحفظهم ويراعيهم ويرزقنا عشان نديهم
الهدف من الكلام ان احنا محتاجين بس نبقى متراحمين شوية ونعلم ولادنا قيمة الفلوس ونعلمهم ان ما ينفعش نتنمر على صحابنا وما ينفعش على فكرة ممكن يبقى حد اهله مش جايبين الحاجه دي بس هم مقتدرين ان هم يجيبوها مش لازم مش لازم يودوها مدرسه عشان يبان كل واحد معاه ايه فاحنا محتاجين نحترم بعض ونحترم اولويات بعض ده الهدف من الموضوع